في سؤال لضمائركم لو تصورنا ان ربنا يسوع له المجد وهو بيدين العالم من حنانه ورحمته جاب واحد واحد فينا فطبعا احنا كلنا مقصرين وملخبطين انما قال لك بص يا ابني اختار اليوم اللي من حياتك اللي عشته اللي حاسبك عليه انا افتكرت الكلام ده كانوا ساعات لما يكون في مادة صعبة في الكلية ويبقى أستاذ طيب يجي يقول للتلميذ البليد إيه يا ابني أنت مذاكر إيه قول لي مذاكر إيه أسألك فيه ده لما يكون أستاذ عاوز ينجح لو أستاذ عاوز يسقط هيقول له قول لي مذاكر إيه ويسأله في أي حاجة تاني إنما إحنا عايزين عارفين ربنا عاوز يدخلنا السما فتعالوا نت... يعني نتخيل إن ربنا بيقول لك شوف يا ابني أو يا بنتي اختار أحلى يوم عشته وتعالى نقيمه واعتبر اليوم ده هو حياتك كلها تعالى فكر بقى بضميرك يا ترى ايه اليوم اللي تختاره من الكام سنة اللي عشتهم تقول له ينفع يكون ده اليوم طبعا بعد السؤال ده هتقول طب ما هو في فرصة طيب يبقى في أيام في فرصة يبقى في أيام يعني تخيل معايا إيه اليوم اللي ممكن تقدمه لربنا عشان تقول له يعني يا رب قيمني على اليوم ده يجوز تقول طيب أنا هختار يوم أكون اتناولت فيه الصبح حضرت القداس وعلى غير العادة صليت بنفس وركزت وبعدين طلعت من القداس ما اتخانقتش برضو دي حاجة مش مش كتيرة واليوم ده كان كنت فاضي قعدت أقرأ الإنجيل وبعد شوية كان عندي خدمة وغالبا هتلاقي هتلاقي على آخر اليوم بوظت الدنيا يعني مش هتلاقي يوم الحلو ما يكملش يعني هتلاقي نفسك برضو في حتة كده عاوزها تتشال من اليوم بس كنت عصبي جبت سيرة الناس برضو في الخدمة ما خدمتش بأمانة قوي تقعد تشوف يوم تاني تشوف يوم تاني عملت خدمة وتعبت قوي بس اليوم اللي عملت فيه خدمة وتعبت قوي ما صليتش كويس ما لحقتش تصلي تقول طب أحسن حاجة آخد يوم من مؤتمرات جوه المؤتمر غصب عننا بنصلي وغصب عننا بنسمع كلمة ربنا ما يخلاش الأمر إنك قعدت مع اللي جنبك تجيبوا سيرة حد وبعدين تقعد برضه في طابور الأكل تعترض أو تزق الحكاية مش مش جايبة همها فكروا معايا كده لو ربنا خيرنا اختار يوم من أوله لآخره كده ينفع تدهوني هدية وأقول لك اليوم ده إيه تدخل عليه السم يعني لو سألنا اللص اليمين اختار يوم لا طبعا دي ما فيهاش اختيارات هو آخر يوم وآخر لحظة لو سألنا المولود أعمى اختار يوم هيقول هو اليوم اللي شفاني فيه وشهدت له فيه وطردوني من المجمع فيه ده أحلى يوم في عمري كله لما نسأل الشهد اختاروا يوم هيقول لك اليوم اللي استشهدت عشانه اليوم اللي مت فيه عشانه ده أنا مش عاوز يشوف حاجة تاني خالص غير اليوم ده إنما إحنا ترى عندنا يوم ينفع نركز عليه ونقول له يا رب ما تشوف لي اليوم ده يسوى كام عندك أنا أقصد بالحكاية دي إيه إحنا لسه عندنا فرصة فيا ترى ينفع الواحد فينا ياخد يوم من أوله لآخره كده لربنا يعني بنقعد نضيع سنين وسنين ينفع في يوم تاخده من أوله تقول له يا رب اليوم ده عاوز يبقى كله ليك مش عاوز ولا غلطة مش عاوز أضيع فيه وقت مش هتفرج فيه على التلفزيون مش هسمح لنفسي أقول كلمة زيادة هقضي وقت مع الإنجيل أطول هعمل فيه خدمة هستحمل فيه كل الناس لازم أتناول فيه يعني تبقى نفسك تعمل يوم كامل لربنا تعالوا نفكر فيها في أيام الفرح في أيام الخماسين إنك تحاول تسرق يوم من أوله لآخره ربنا الفكرة دي أصلها إيه طبعا غالبا مش هتنجح من أول مرة ولا تاني مرة فهتخليك كل يوم عاوز اليوم اللي بعده كله لربنا كان في كتاب نزله أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه زمان كتاب كنا بناخده إحنا شباب صغير اسمه يوم مع الرب يسوع يقعد يقول لك إيه الأول ما تصحى كلم ربنا قول له أشكرك على النور أنت يا رب النور خليك معايا طول اليوم تغسل وشك تقول له اغسلني يا رب اغسلني في أبيض تيجي تلبس تقول له يا رب لبسني نعمتك أنت جمالي تيجي تنزل تقول له يا رب بلاش انزل الخطيه تيجي تطلع تقول له طلعني للسماء تيجي تشوف الناس يا رب خليني احب الناس تيجي مش عارف تاخد مواصله آه، كل حاجه تحولها الى معنى روحي ما انت مش عاوز تطلع بره الخط ما انت عاوز تلاقي له يوم يعني عاوز تطلع بيوم واحد تقول له اليوم ده بتاعك يا رب لو فضل الواحد يجاهد انه يسرق يوم لربنا كده هتبصوا تلاقوا ان الحياه كلها بدات تتقدس ويمكن ده عقيده يوم الحد يوم الحد اسمه كرياكي يعني يوم الرب يوم الرب يعني لا يجوز انك تعمل حاجه لنفسك انت اليوم ده بتاعه هو اليوم ده بتاعه اليوم ده اللي مات اللي قام فيه عشان يديك حياه ابديه فده يومه حقه عليك ده الهولي داي اليوم المقدس المفروض كده طب انت فعلا بتقدس يوم الحد بحيث يبقى كله لربنا ايا كانت ظروفك بقى لما تبقى كده بعد شويه تلاقي الاسبوع كله ممكن يتقدس العمر كله يتقدس ويبقى النشاز هو الغلط ويبقى اللي مش طبيعي انك ما تصليش واللي مش طبيعي انك تفوت الانجيل واللي, واللي يزعجك انك انت تطلع بره الخط في آية تقول إيه إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة يعني إيه يعني يا رب عدد أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة يعني اللي يعرف إحصاء الأيام يبقى حكيم ليه؟ لأن هو مش هيعرف عدد أيامه كام هيكتشف إن الأيام بتجري بسرعة جدا واللي بي... اليوم اللي بيعدي عمرك ما تقدر ترجع له لا يمكن تقدر تصلحه اللي حصل حصل فكل فلسفة الأيام دي تعطيك حكمة تخليك حريص على الدقيقة مش على اليوم خايف الدقيقة تهرب منك تستخسر الوقت في, في النوم لأنه إحصاء أيامنا علمنا هي كم هي سن حياتك ده سنين عمرك هتحدد لك أبديتك كلها طب ما هو فات نصه يمكن فات أكتر من النص طب وبعدين إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة وكان في المزمور يقول يا رب لا تقبضني في نصف أيامي ما تاخدنيش في نص أيامي يديني يعني فرصة أعيش أيامي ليك لأني خايف أموت ناقص عمر يا ناقص عمر هنا في المعنى الروحي يعني ما لحقتش كان نفسي أتوب كويس ما عرفتش كان نفسي أخدم أكتر من كده أخ العمر خلص كان نفسي أسامح أخويا ما لحقتش كان نفسي أعمل خير ما لحقتش طيب فلا تقبضني في نصف أيامي هي العملية طبعا نسبية ما حدش عارف أيامه قد إيه إنما ما تجيش فجأة يا رب والاقي نفسي كان نفسي ونفسي ونفسي وبعدين لقيت الأيام خلصت فجأة وبقول لك الله ده أنا فاكر لسه في نص تاني في عمر تاني فيجي صوت بقى مخيف يقول يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون خلونا نفكر في الموضوع ده الأسبوع ده اختار يوم من حياتك تحطه قدام ربنا يجوز انك تقول انا مش لاقي يوم عدل انا هختار ايام الطفولة كنت بريء غصب عني فكنت نقي لا بشوف حاجة وحشة ولا بفكر في حاجة وحشة كويس طيب بس انت كبرت النهاردة بتضيع كل اللي عملته وانت طفل تعرف ينفع ترجع طفل بما انك اكتشفت ان اليوم اللي هتعرف تقدمه لربنا يوم من طفولتك براءتك طبيعية طيب كده هيفهمك ليه ربنا بيقول ارجع وخليك زي الأطفال لأنك عاوز تعيش يوم ببساطة بنقاوة زي العيال مش عاوز تغلط تاني مش عاوز تكره مش عاوز تفكر تفكير بطال في ناس في أيام في حياتها أيام أيام كبيرة أيام ثمينة يعني لو سألت بولس الرسول اختار يوم من حياتك يا معلمنا بولس تقدمه لربنا يقعد بقى يختار بمزاجه يقول لك في يوم اترجمت ايه رأيك يا رب لو استنى ما اقول لك في يوم تاني ضربوني بالعصاية لما اغمى علي لا برضو في يوم تاني احلى في يوم قعدت طول الليل اسبح انا وسيلة لغاية ما السجن اتفتح لنا لا برضو في يوم احلى في يوم يا رب بشرت بلد كاملة دخلوا الافات جبت لك ألف هدية في يوم برضه استنى يا رب في يوم يمكن أحلى من كده اليوم اللي شفتك فيه أول مرة شاول شاول لماذا تضطهدني وقلت لك من كل قلبي يا رب ماذا تريد أن أفعل ده حلو أوي اليوم ده لا استنى يا رب اليوم اللي أنا اللي أنت قلت لي فيه هتيجي السما معرفتش أنام طول اليوم وبقيت فرحان جدا إن أنا جاي لك السما الراجل مش عارف يختار يوم إيه ولا يوم إيه احنا طبعا مش لاقيين يوم وهو عنده طابور من الايام يختار كل يوم منهم يوزن قد كده يجوز واحد يختار يوم عرف يغلب فيه نفسه يقول له يا رب انا طول عمري بغلط في يوم من الايام ما انساهوش اتحديت نفسي عشان خاطرك وكانت الخطيه سهله وغلبت نفسي وانتصرت بنعمتك نفسي اليوم ده يرجع بس مش لاقي في تاريخي يوم امجد من كده اقول لك ينفع ده اقدمه لك زي مثلا في حياة يوسف العفيف يوسف العفيف بقى ملك وبقى رئيس وزراء وبقى حاجة كبيرة قوي و... ويوم ما رجعوا له اخواته واتعرفوا على بعض وبكوا بكاء شديد يوم ما شاف ابوه يعقوب كان فرحان يوم ما ما طلع من البير كانت مفاجأة جميلة يوم ما طلع من السجن كان يوم سعيد جدا إنما يمكن كل الأيام دي لو سألنا يوسف البار اختار يوم يقول أنا مش لاقي يا رب أجمل من اليوم اللي كانت الخطية قصادي وعرفت أقول لأ وهربت وقلت حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم أظن اليوم ده يفرق معاك يا رب يقول له طبعا يفرق معاك ده يمكن ده أمجد يوم في حياتك أمجد من أيام وجودك على كرسي مصر وانت شاب صغير قلت لا للشر الشر كان بيضغط عليك ده يوم مش هنساهولك أبدا لو سألت أبو يوسف يعقوب اختار لنا يا يعقوب يوم يقول أنا أيامي كلها قليلة وردية مش لاقي مش لاقي يوم عدل وبعدين يفكر شوية يقول ايه بس استنوا لقيت يوم الليلة اللي كنت هشوف فيها عيسو وكنت مرعوب وزعت الستات والعيال قلت بقى والجمل وال والحمير والبهايم قعدت لوحدي لأول مرة وأنا ما بحبش أقعد لوحدي وبقيت أصرخ طول الليل ارحمني يا رب أنا استاهل اللي يجرى لي بس أنت وعدت إنك تنقذني وجيت لي يا رب وقعدت أمسك فيك ولن أطلقك لن أ... لن أتركك حتى تباركني اليوم ده رب هو اليوم الوحيد اللي في حياتي أقدمه لك يوم سهرة للصبح يوم ما طلعت بعرج وبنهج وبعرق إنما اليوم ده اليوم الوحيد اللي أقول لك بص لي على إني يعقوب ده بلاش يعقوب الكذاب بلاش يعقوب اللي بيخم أبوه بيضحك على خاله وبياخد من اخوه حقه انسى لي الايام دي كلها وافتكر لي اليوم ده بس اليوم اللي عرفت اسهر واتخانق معاك طول الليل خناقه حب عشان ما تسيبنيش انا مش عاوز غير اليوم ده لو طلعنا لجد إبراهيم يا أبونا إبراهيم اختار لنا يوم من أيامك برضه ده هيحتار هيعمل زي بولس يقول يمكن يا رب اليوم اللي سبت فيه أهلي وناسي أنت ما نسيتهوليش لأن بولس قعد يتكلم فيه والتاريخ كله اتكلم فيه واليوم ده حدد مسار التاريخ كله فأكيد ده يوم غالي عندك ولا أقول لك يا رب اليوم اللي, اللي زرتني فيه أنت واتنين ملايكة وقعدت أتمشى معاك ونتكلم في مصير الشعوب سدوم وعمورة وأنا حاورك وأنت تطول بالك عليا وتقول لي طب أنت عاوز إيه؟ أقول لك طب خليهم أربعين طب حاضر طب تلاتين طب حاضر طب عشرين طب حاضر وقعدت أتدلع عليك وأنت يعني واخدها كده للآخر ده يوم طبعا ما أقدرش أنساه ولا أقول لك يا رب لا استنى لقيت يوم أنا عارف إنه أغلى يوم عندك يوم ما خدت إسحاق وأنا راجل عجوز وخدت ابن الحيلة اللي حبيب قلبي وطلعت بيه على الجبل وقلت لك يا رب عشان خاطرك هذبحهولك أكيد اليوم ده أنت مش هتنساهولي يا بختك أبونا إبراهيم عندك أيام كتيرة تقدر تتكلم فيها نروح لموسى النبي نقول له اختار لنا يوم من حياتك يا موسى النبي يوم كده يوقفك قدام ربنا طبعا ده أربعين سنة كلها أيام هيقول عدوا أول تمانين سنة ما تبصوش عليها خالص لأن في يوم قتلت وفي يوم هربت وفي يوم خفت ويعني أيام تتنسي كلها 80 سنة مسحوها نتكلم في الأربعين الأخيرة أول يوم شفت ربنا في العليقة وسمعت صوته يا سلام يا رب خلعت الحذاء وما لبستوش تاني عشت حياتي كلها سجود وعبادة بعد اليوم ده فاليوم ده افتكرهولي ولا أقول لك يا رب في يوم أحلى اليوم اللي ضربت بيه الصخرة طلعت مية بقت تسقي عشرات ومئات الآلاف بالعصاية اللي في إيدي ولا اليوم اللي نزل المن علينا من أول أول مرة بقينا بناكل أكل ملايك أكل السم ولا لا يا رب كل الأيام دي مش مهمة اليوم اللي قضيته معاك على الجبل مش عارف قضيته إزاي لا أكل ولا شرب ولا نوم والساعات تجري وأفاجأ إن بقالي 40 يوم مش 40 دقيقة أفاجأ مش عارف الوقت عدى إزاي افتكر لي يوم من دول اللي قعدت فيه معاك ولا يوم يا رب لما خدت من ايدك ايدي لمست ايدك خدت منك لوحي العهد اللي كاتبهم بصباعك ده يوم ما انساهوش ولا اليوم اللي طلعت لك اعتذر وبعد ما اعتذرت لك عن الشعب قعدت اتدلى عليك واقول لك ما توريني مجدك بقى تقول لي مش هينفع مش هتقدر يا موسى كفايه على كده وانا اقول لك لا عاوز اشوف يا موسى انت شفت كتير لسه بدري على الحاجات ابدا لازم وركبت دماغي واصريت وانت بقى بطولة بالك قعدت تحايلني زي العيال حطتني في نقرة من الصخر وقلت لي ايه استنى لما اعدي وبص عليا من ورايا لحسن تتحرق احسن ما تستحملش ونزلت بعدها لقيت ان الناس مش عارفة تبص في وشي اتاري وشي نور وانا مش دريان اليوم ده ما انساهوش يا رب لاني حسيت ان انا بقيت غير الناس بقيت تبع السماء مش تبع الارض لو سألت واحد زي ايليا النبي ايه اليوم اللي تحب تقدمه لربنا يقول في ايامي في حياتي ايام ضعف كتير انما اليوم اللي اتخانقت مع ربنا وحايلته عشان الولد اللي مات انا منساهوش انا عمري ما فكرت اقيم موته انا ايه موتى انما انا بعشمي في ربنا قلت له تسيب الست اللي ضيفتني ابنها يموت معقول كده يا رب والاقي ربنا الطيب يقول لي عاوز ايه اقول له عاوز الولد يقوم يقول لي طيب يقوم حاضر ما تزعلش وربنا يحايلني ويقوم الولد من الموت اللي يقال انه بقى يونان النبي بعد كده انا ما انساش اليوم ده يا رب سمعت صلاتي مع اني انا كنت بخبط فيك وب... واتهمتك انك انت مش مش حقاني ولا اقول لك يا رب استنى في يوم احلى من كده يوم ما وقفت قدام كل انبياء البعل وتحديتهم اليوم ده يا ريتك تفتكره لي يا رب وقفت لوحدي وكنت انت معايا وقلت لهم ان كان الله والله اعبدوه ان كان البعل هو الله فاعبدوه وكان ما عندي ايمان مش عارف جبته منين من عندك طبعا يا رب وقال ايه اقول لهم حطوا ميه تنوا تلتوا ربعوا هاتوا تاني هاتوا تاني وهاتوا ميه هاتوا ميه والنار نزلت من السماء وكلت الذبيحه وكلت المذبح وبقيت انا فرحان بيك وكل انبياء البعل راحوا دفعه واحده كده موتناهم ورجعوا الشعب كله ليك دفعه واحده ده يوم انا نفسي تفتكره لي يا رب لاني شهدت لك مع ان كانوا هيموتوني في اليوم ولا اقول لك يا رب في يوم تاني احلى يوم ما قلت لي تعالى لي الجبل واستفردت بيا وشويه نار وشويه زلزال وشويه ريح وفي الاخر بتوشوشني وتقول لي مالك ها هنا يا ايليا وقعدت تحايل فيا ارجع تاني اشتغل خلي إليشع يساعدك اليوم ده انا مش هنساه لو الواحد مشي عبر الاباء هيلاقي في حياتهم على الاقل ايام توزن ما تتنسيش طب احنا في حياتنا ايه يوزن احنا هن... ربنا هيخيرنا اختار انت يوم يعني يوزن شوف بقى ايه اللي يوزن عند ربنا هل في يوم وقفت كده تشهد للحق وليكن ما يكون هل في يوم غلبت في نفسك بقوة ومجدت ربنا هل في يوم قضيته كله صلاة هل في يوم قعدت مع الإنجيل بالساعات هل في يوم عرفت تخدم وتجيب ناس كتير لربنا بدون فخر وبدون كبرياء وبدون مجد باطل ايه اليوم اللي ممكن تشيله كده على ايديك وتقول له يا رب انسى كل ايامي وافتكر لي اليوم ده محامية كان يقول لربنا كده يقول له يا رب افتكر لي اليوم ده لما كان يعمل حاجة حلوة كان عنده احساس كده بسيط يقول له افتكر لي الحتة دي يا رب اصل في حياتي فاضية ما فيهاش حاجة فانا عاوزك تفتكر لي الحتة دي بس تعالوا نسأل أيوب الصديق اختار يوم يا أيوب تقف بيه قدام ربنا يمكن يقول أول يوم حصلت فيه التجربة بالرغم أنه كان أصعب يوم في حياتي بس قدرت أقول أشكرك يا رب ده بعدها بشهور رجعت اعترض واقول له يا رب انت برضه قرصت عليا زياده وانت مالكش حق في اللي عملته انما اول يوم خدت التجربه على رجليا وقلم ورا التاني وفضلت اقول الرب اعطى الرب اخذ اشكرك يا رب اليوم ده انا عارف انه وزن عند ربنا كتير قوي انما الايام اللي قبل اليوم ده اللي كانت الدنيا سهله كنت بصلي وكنت بصوم وكنت بعمل ذبايح بس مش هيجوا زي اليوم ده انا عارف كويس ان اليوم اللي خدت التجربه على رجلي ولم يهتز ايماني ولم اتخلى عن بري وشكرت انا عارف ان ده عند ربنا فارق تمام لكن يا ريتني حافظت على اليوم ده للاسف ضعفت بعدها ولا اقول لكم اليوم اللي ربنا فتح بقه اخيرا وكلمني اخر اصحاحات في ايوب فضلت شهور بقول له يا رب رد عليا انا مش فاهم انت بتعمل كده ليه كلام الناس تعبني وجعني اتبهدلت مش مستحمل اخيرا رد عليا ولما رد عليا عزاني طيب خاطري ولقيت نفسي هانت عليا التجربه وبقول له أنا رب مكسوف على اللي قلته مسامحني على كل اللي قلته أنت يعني اللي عملته صح مية في المية دول يومين في حياة أيوب هيوزنوا لو رحنا لواحد زي هابيل الصديق هيقول أنا مفيش في حياتي أيام كتيرة هو يوم واحد اللي هدخل بيه قدام ربنا وقف يوم ما قدمت ذبيحة جبت أحلى حاجة عندي وكنت قلبي فرحان جدا وانا بقدم اغلى ما عندي لربنا هي مسافة يومين ومت قاينة غزو قتلني انما انا عارف اليوم ده هو اللي هيقف قدام ربنا يوم ما اديت قلبي كده في الصلاة وكنت فرحان وانا بقدم اغلى ما عندي انا عارف هو ده اللي فرق مع ربنا ده اليوم اللي, اللي هقدمه له لو رحنا لدانيال نقول له اختار لنا يوم من أيامك ترشحه كده يوقفك قدام ربنا يقول مش عارف اختار ايه ولا ايه اليوم اللي كنت صغير فيه شاب صغير ما جابش عشرين سنة وحماس الشباب خدني وقلت هصوم يعني هصوم يا جدع هيموتوك ده انت في بلاد غريبة ده انت مرشح تبقى وزير ده الاكل بالامر دي مدرسة عسكرية انا بقى تربست وقلت هصوم هصوم اليوم ده انا عارف انه عجب ربنا قلت لهم جربوني هاكل فول واشرب ميه وجربوني فانا عارف اليوم ده ما عجبش حد الا ربنا ولا اليوم التاني لما الدنيا كلها اتأمرت عليا عشان تموتني ترميني في جب الأسود وقالوا لي بس إياك تسجد لربنا ورينا كده بس تسجد لربنا فيها أسود وأنا برضو خدتها بعند وفتحت الشباك وسجدت لربنا عيني عينك ثلاث مرات كل يوم زي ما كنت بعمل وليكن ما يكون أنا عارف إن السجدة دي غير كل السجود اللي سجدته في حياتي واليوم اللي صليت فيه وكان في أمر إعدام للي هيصلي أنا عارف إن ده عجب ربنا اليوم ده مش ممكن هينساهولي ربنا وكان نتيجتها جب أسود شفت نتيجتها على طول الأسود لقيتها زي القطط عمالة تتمسح فيا وعمال أسبح وهم مبسوطين بالتسبيح ولا كأنهم أسود ولا اليوم اللي صليت وانا صايم 21 يوم وانهارت قدام ربنا وقلت له يا رب كفاية سبي كفاية غلب شعبك تعب احنا نستاهل اللي احنا فيه فوجئت بالملاك ميخائيل بنفسه الملاك جبرائيل مرات جاي يقول لي ربنا بيقول عليك انت راجل محبوب جاي يقول لك اللي فيها جاي يقول لك هو نفسه جاي الدنيا يخلص الناس انا مش هنسى اليوم ده ومفيش اغلى من اليوم ده اللي جالي رئيس الملائكه نفسه يعزيني ويشجعني لو رحنا لمعلمنا بطرس عهد جديد اختار لنا يوم اختار لنا يوم ترشحه لربنا يقول صدقوني ما انا عارف الايام كتيره انما في يوم يا ريته يتمسح خالص اليوم اللي انكرت فيه ولا اقول لكم ده يمكن هو ده اليوم اللي يقف قدام ربنا لان قد ما انكرت قد ما بكيت بكاء مر وانا عارف ان الدموع المره دي فرقت مع ربنا قوي لان انا كده كده كنت ضعيف وكنت جبان وكنت ممكن انكر انما اللي هيوزن عند ربنا هذا البكاء المر فنفس اليوم اللي انا خايف يفتكرهولي مش بعيد اقول له طب ايه رايك في اليوم ده اللي انا بكيت بكاء مر ما فاتش عليهم 24 ساعه لقيتك اول واحد تجي لي بعد القيامه تطيب خاطري وتقول لي انا مسامحك ولا اقول لكم اليوم اللي قبل كده اللي كنت بسيط وعمال اقول في بالي هو هيعمل فيها صياد كمان ده نجار مش فهمه قلت في سري كده وبعدين اتكسفت وقلت له طب معلش عشان انا برضو بحبك اسمع كلامك على كلمتك القي الشبكه وفوجئت المركب هتغرق من السمك واول مره ابص له كده واحس لا لا ده مش انسان عادي ده مش نبي عادي اول مره في حياتي اسجد اول مره في حياتي اعترف اني رجل خاطي اليوم ده كان مجيد واليوم ده هو اللي هيوزن عند ربنا ولا اقول لكم يوم التجلي مش هقدر انساه ابدا كنا طالعين نعسانين وبنجر رجلينا ولا على بالنا وكالعادة هو يقعد يصلي واحنا ننام دايما كانت تحصل كده وقال ايه سمعنا صوت كده ففتحت عينيا من احلى نوم على الجبل في الجو الجو الجميل وفوجئت المسيح في مجده جنبه موسى وجنبه ايليا وبيحكوا واحنا قاعدين نسمع سمعت موسى اللي ما انا بسمع عنه بقالي 1500 سنه سمعته وشفته سمعت ايليا اللي انا كنت بقرا حكايته وبيحكوها لنا شفته بعينيا وهو واقف عسكري قدام ربنا وعرفت مين المسيح اللي معانا ده ده يوم مش ممكن انساه يا ريت اليوم ده تفتكره لي يا رب وت- وت- اتسحبت من لسانك قعدت قلت له ما تخلينا كده على طول جيد يا رب ان نكون ها هنا كان نفسي اليوم ده ما يخلص تعرفين اليوم ده ذكروا بطرس قبل نياح قبل استشهاده في رسالته الثانيه وهو راجل كبير عجوز قال كنا معه في الجبل وسمعنا الصوت جاي من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب فاليوم ده ما طلعش من دماغه ابدا ولا اقول لكم اليوم اللي وقفت وانا الخيبان الخواف اللي اترعبت من جاريه وقفت كده قدام الافات وطلع مني كلام زي الرصاص وبقيت اوعظ واخبط في رؤساء الكهنه ولا هممني واقول لهم يا قساة القلوب وفوجئت الافات مؤلفه بكت وتاثرت وقالت عاوزين نتعمد وعاوزين نتوب وانا مش عارف انا بعمل ايه انا الغلبان اللي ما بعرفش اتكلم وعظت في 3000 جم كلهم عاوزين يتعمدوا في اليوم ده ده اليوم ده هقدمه لربنا هديه ولا اليوم اللي رايح اعزي في الست الطيبه بتاعت يافا دي غزاله دي رايح اعزي وبعدين اتحمقت كده قالوا لي دي خادمه حلوه وكانت بتعمل وتساوي للغلابه فلقيت نفسي بقول لها قومي بدل ما بصلي عليها واعزيهم لقيتها قامت وانا لا كنت اعرف اقوم اموات ولا اعرف اعمل حاجه ايام كتيره ممكن القديسين يفتكروها واحد زي يوحنا لو قلنا له اختار لنا يوم من حياتك تقف بيه قدام ربنا برضه ده مش هيلاقي يكتب كتب فيقول انا اظن انه يوم العشاء الرباني لأول مرة أحط راسي في- على صدره وأبقى زي العيل الصغير مش عاوز أطلع من حضنه أبدا اليوم ده أسعد يوم في حياتي ما كنتش عاوزه يخلص أبدا وعشان كده ما سبتوش لحظة فضلت معاه 15 ساعة بعدها لغاية الصليب لغاية ما مات على الصليب مش قادر أبعد عنه ما تقطعش الحبل السري اللي بيني وبينه ده كان أجمل يوم في حياتي بعد كده خدمت وبقيت كل يوم أقول له إمتى هاجي السما بقى لأن يوحنا عبر عن اشتياقه للسما كتير ولا أقول لكم في يوم تاني يوم ما كنت في بطمس ومنفي ومش طايل حتى أصلي قداس وعمال أقول له يا رب كل إخواتي سبقوني للسما كل الرسل راحوا فرحانين بيك سايبني وأنا عجوز على الأرض أعمل إيه بقيت مئة سنة خلاص مش عارف أقول كلمتين على بعض خدني بقى السما وفرحني فلقيت السما اتفتحت ورأيت ابن الله جالسا على عرشه ولقيت الرؤية وقعدت اتفرج وعلى الملائكة ورؤساء الملائكة واسأل الشيوخ اصحابي اللي في السما هو ايه اللي بيحصل يقعدوا يحكوا لي وقعدت في رؤية جميلة قوي وانا لسه على الارض لو سألنا ناس كتير لكن مثلا تعالوا نسأل نازفة الدم اختاري يوم من حياتك طبعا دي مش محتاجة تختار ما نعرفش حياتها مشيت زي بعد كده ازاي لكن غالبا عاشت قديسة لكن اليوم اللي اندفعت بإيمانها وعاشت بسذاجة وطلعت في دماغها إن لمست هد بثوبه شفيت يا سلام على اليوم ده ده مش هيتنسي لا في السماء ولا في الأرض لأنه سمعت أجمل تعبير من ربنا له المجد عظيم إيمانك اذهبي بسلام إيمانك شفاك مين يستاهل يسمع من رب المجد كلمة مديح لو سألنا ساكبة الطيب هتقول يوم الطيب مفيش أحلى من اليوم ده في حياتي كله يوم ما اندفعت وحطيت كل اللي عندي في قارورة طيب ودلقتها كده وهمهمه وتقمقمه وتذمره ولقيت هو بيبص لي كده بمنتهى الحب والحنان واللي ولا يهمك منهم منين ما الانجيل هيروح هيعرفوا حكايتك اليوم ده تحوش عندي في السما خلاص هما مش عارفين سعر اللي انت بتعمليه الضروب 300 دينار هتعرفي بقى ثمنه في السما لما تجيلي اليوم ده القصد ان احنا تعالوا نسرق ايام لربنا في ايام كده تتسرق من رصيدنا اللي على الارض يوم يبقى خدمة بمنتهى الحب والن- والنقاوة والصدق يوم تيجي على نفسك وتنكر ذاتك يوم تتحدى الخطية على رقبتك وتجاهد حتى الدم يوم تدخل في صلاة بلا مواعيد بلا نهايات يوم تقعد مع الإنجيل تحس إنك بتاكله أكل يوم تشتاق تروح السماء من كل قلبك والشهوة دي تغلبك وتشغلك يوم تسامح عدوك بعد ما ذلك وأهانك وطلع عينك الأيام دي هي اللي هتوزن ممكن تشيل جنبها سنين طويلة آه، ملهاش قيمة أيام أو سنين أكلها الجراد